نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير كل سنة وأنتم طيبون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل الحجيج حجهم ومن كل الصالحين ومن كل الصالحين أعمالهم ومن كل من ضحى ومن كل من, ذك من ذكر الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين وجعلنا وإياكم من المتحابين بجلال الله عز وجل المجتمعين على ذكره الذين يلتقون يوم القيامة تحت ظل عرشه الحب يا إخواني الحب في الله عز وجل أعظم ثمرة من ثمرات الإيمان الحب في الله عز وجل وأنا والله بحب المسلمين كلهم وبتمنى الخير للمسلمين كلهم المسلم هو الوحيد اللي بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو الوحيد اللي في قلبه بذرة الإيمان واحد كان بينصح أخاه بيقول له لا تكره مسلما مهما أذاك ولا تحب مشركا مهما أحسن إليك ولا تعقن والديك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا فيكم ويوفقنا وإياكم حلقة اليوم بعد غياب طويل الحقيقة يعني الحقيقة أنا حرمت منكم حرمت منكم حلقتين تقريبا أو ثلاثة وده يعني لظروف طبعا العيد وغيره وعلاوة على مشاغلي الشخصية وإن كان أحد قد حرم فهو أنا آه هذه الحلقة الثانية لو تتذكروا احنا آخر حلقة آه تناولنا فيها صفة الحب عند الله عز وجل صفة عظيمة وجميلة صفة أقيمت عليها السماوات والأرض صفة اتبنى عليها الكون اتبنى عليها الكون وما تستغربش ليه احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حب الله عز وجل حب الله هو أساس عبادته كما قال ابن القيم رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان والأمر والنهي الذي هو دينه ولقاؤه يوم المعاد الثاني لن ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان الحب ربنا سبحانه وتعالى اتكلم وهو يعاتب خلقه فيقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ند شريك هذا الرجل الذي اتخذ من دون الله ندا كفر بالله عز وجل طب عمل ايه عمل ايه انتوا اسمعوا واحكموا تخيلوا عمل ايه حب حد غير ربنا زي ربنا حب حد غير الله زي الله قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من نفس النوع ينفع تحب حد حب العبادة بنفس النوع اللي بتحب بيه ربنا ما ينفعش أبدا طب ينفع حتى لو مش جنس العبادة ينفع تحب حد كمية زي ربنا ما ينفعش أبدا فما بال بقى اللي بيحب أكتر من ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله فتخيلوا إن حب الله عز وجل ده الأساس أساس العبادة أنت تتخيل إله لا تحبه ده مستحيل ده مستحيل لذلك كذب من قال أنا أحب الله وهو يعصيه وهو يبتعد عنه ده ده زيه زي إيه زي رجل شاعر كان آه، بيحب آه، امرأة وبعدين كل آه، ما تيجي فرصة علشان ي- طبعا لله المثل الأعلى أنا بتكلم على يعني على منهج المحبين لبعضهم البعض هذا الرجل كان كل ما يجي آه، يتقرب إليها يضيع الفرصة كل ما تبقى قدامه فرصة يضيعها وبعدين شافوا واحد صديق ليه بعد ما ضيع كل الفرص لما راح بقى آه، هذا ال- ال- المحب لحبيبته مرة أخرى فلقاها مشيت لقاهم نقلوا عزلوا فما بقاش عارف بقى راحوا فين ف رأى واحد صديقه فبيقول له تطوي المراحل عن حبيبك دائبا وتظل تبكيه بدمع ساجم كذبتك نفسك لست من أحبابه تشكو البعاد وأنت عين الظالم قال له أنت أنت عمال تبعد ومتصور أنك بتقرب آه، ما- ال- ال- الحب ده ليه ترجمة الحب ده ليه أسس وقواعد فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك وبعدين آه، آه، يعني ما سكتوش فبيقولوا له إيه انت كان ممكن في اي وقت من الاوقات تعبر عن حبك ده بشكل عملي بشكل عملي فبيقول له آه فنفسك لم ولا تلم المطايا ها ومت كمدا فليس لك اعتذار ومت كمدا فليس لك اعتذار أتترك من تحب وأنت جاره سايبهم هم قريبين منك ضيعت فرصتك أتترك من تحب وأنت جاره وتبكيهم إذا بعد المزار تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار الحب سبحان الله العظيم علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل أعظم أعظم علاقة في عبادته سبحانه وتعالى وأعظم رابطة هي رابطة الحب حبه سبحانه وتعالى ده على جنب طب وبعدين الحب في الله عز وجل علشان كده تعالوا بقى آه، آه، في هذه الليلة نشوف نشوف إيه ده كل حاجة في هذا الكون بتعبر عن صفة الحب لله عز وجل كل الخلق كل الخلق اه كل الخلق بيحبوا ربنا كل الخلق بيحبوا ربنا وبيذكروا ربنا وبيعبروا عن حبهم ده بشكل دوري دوري وكل يوم بل وكل ساعة كل المخلوقات بتحب ربنا حلقتنا الليلة دي بعنوان قل مع الكون لا إله إلا الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده الكون كله بيقول لا إله إلا الله الكون كله بيسبح بحمد الله أنت بقى موقفك إيه تعالى ونشوف الأول هل فعلا الكون ده كله بيعبد ربنا آه سبحان الله العظيم البحر عظمه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم سبحه والنحل يهتف حمدا في خلاياه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الخلق كلهم بيحبوا ربنا وكل الخلق بيعبدوه سبحانه وتعالى النهاردة احنا هنتكلم في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده يعني إيه يسبح بحمده؟ يسبح بحمد مين؟ الله سبحانه وتعالى يسبح بحمد الله ايه هو التسبيح؟ هو التقديس والتنزيه طب والحمد هو الحب والثناء يعني ايه؟ يعني انت بتقول سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص وأقدس الله عن كل عيب طيب وبحمده يعني مع حبي لك يا رب أنا ما بعملش كده فقط لاني مضطر ان انا اعمل كده لا ده انا علاوه على اني مضطر لاني عبدك انا بحبك وبحبك مخير وبحبك مضطر وبحبك وانا سليم وبحبك وانا مريض وبحبك في المنشط والمكره وبحبك في الفقر والغنى وبحبك في ال في ال في, ال في الصحه والمرض وبحبك في العافيه والبلاء وبحبك وانا على الارض حتى لو كنت في السماء بحبك بحبك سبحان الله العظيم لذلك سبحان الله وبحمده ها يصدق على محب الله قول القائل لتحشرن عظامي بعدما بليت يوم القيامة وفيها حبكم علقه يقول له يا رب أنا أنا يوم القيامة لو جيت علشان يعني بعد ما مت لو بعثت مرة تانية في يوم القيامة هلاقي حبك ملزوق في عظامي لتحشرن عظامي بعدما بليت يوم القيامة وفيها حبكم علقه وفيها حبكم علقه آه، فالمسألة يا إخواني حب الله تحب ربنا سبحانه وتعالى يعني هو- هو معنى إيه؟ الإله معناه إيه؟ الإله معناه المحبوب الأعظم الذي يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى سبحانه وتعالى المحبوب الأعظم الله لا إله إلا الله الكون كله بيقول لا إله إلا الله الكون كله بيسبح ربنا وبيحب ربنا وبيخاف من ربنا بيعبده قل مع الكون لا إله إلا الله سر عذاب الإنسان العاصي إنه ضد كل حاجة بتسبح ربنا ليه كلهم ماشيين في اتجاه واحد بيعبدوا ربنا وبيحبوه طيب والعاصي بيعمل ايه بيخالفه فالكون كله ماشي الى الله مهاجر الى الله بيعبد الله والعاصي ضد ده كله ضد ده كله فنفسه التي بين جنبيه ستضيق عليه قلبه هي هي هيحزن وهيضيق لذلك شوف فمن يريد الله أن يهديه يج- يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء عشان كده القلب إذا عرف الله هدأ وإذا ذكره اطمأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعظم حرمان إنك تحرم قرب الله وأعظم أعظم عقوبة أن يتخلى الله عنك سبحانه وتعالى فلذلك عبادة الحب أعظم من عبادة الخوف الحب اختياري لكن الخوف إجباري أنت لازم تخاف عشان ما تتعذبش طب والحب اختياري أنت لو بتحب حد بتحبه اختياري ليه؟ بتحتاج له اختياري أنت اديت له اديت له قلبك سلمته زمامك بتقول له انا بحبك وبحبك توديني في اي مكان خلاص لذلك كان واحد من المحبين بيقول لربنا سبحانه وتعالى في مناجاته بيقول له إن إن تنعمني فأنا لك محب بيقول له كده يا رب أنت لو نعمتني لو أكرمتني لو رزقتني فإني لك محب إن نعمتني فأنا لك محب وإن عذبتني وإن عذبتني فأنا لك محب حتى لو عذبتني أنا برضو بحبك ليه؟ لأن أنا لا أستاهل أنا اللي ممكن أكون عصيتك وأنا اللي ممكن أكون نسيتك لذلك ال- الصالحين لا ينشغلوا بالاعتذار عن ذنوبهم وإنما ينشغلوا بالاستغفار لربهم يعني ما يقولش إيه ما يقولش ده أنا أنا كنت معذور ها واذا فعلوا فاحشه قال وجدنا عليها اباءنا بيقعد يعتذر ويقدم لنفسه اعذار لكن الصادق يقول ايه يقول آه، اعترفت بذنبي ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لذلك يا اخواني تعالوا بقى نشوف النهارده الكون كله بيحب ربنا ازاي ده ده مدخل بس نشوف بيه ازاي لازم نحب ربنا ده دي اول حلقة في الحب العملي لله عز وجل لو مسكنا كده من فوق خالص من السماء اعلى السماء الى اسفل الارض من اعلى السماء الى اسفل الارض بيحب ربنا سبحانه وتعالى ازاي وبيعبده ازاي ربنا سبحانه وتعالى قال سبح لله ما في السماوات من في السماوات ومن في الارض تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن بل وكل شيء قال تعالى وإن من شيء كل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ه- هتقول لي الكلام ده سبحان الله الكلام ده حقيقي اه طبعا حقيقي ربنا اللي بيتكلم انت مش عارف مين اللي بيتكلم ده اللي بيتكلم الاله العظيم ليس لا ليس للكون اله الا الله وليس للكون خالق إلا الله وليس للكون محبوب أعظم إلا الله المخلوقات ال- كلها بتحبه سبحانه وتعالى فأنا بقول لك اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى وإن من شيء كل الأشياء وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم تسبيح السماوات بتسبح كل سماء بتسبح واللي فوقها واللي, واللي تحتها والملائكة اللي جواها كل شيء بيسبح كله بيسبح سبحان الله العظيم آه آه يعني آه، تعالوا نشوف من الأول كده من فوق خالص لحد بقى ما نوصل للأرض اللي احنا ماشيين عليها ايه اللي بيحصل فوق في السماء اللي بيحصل في السماء كله عبادة قال النبي عليه السلام ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ملك قائم أو ملك ساجد يعبدون الله تعالى حتى إذا قامت الساعة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يبقى ربنا سبحانه وتعالى مستغني عن عبادتنا ومستغني عن عبادة الملائكة سبحانه وتعالى فمن يشكر فإنما يشكر لنفسه سبحان الله طيب الشمس انتوا يا اخوانا متوقعين الشمس بتعمل ايه في السماء واقفة في السماء كده بتعمل ايه ده, ده الشمس دي عمالة تعبد ربنا عبادة بمنتهى الدقة وبمنتهى الاتقان وبمنتهى الحب انتوا متخيلين اللهيب اللي هي محبوسة عليه الواحد فينا ممكن يبقى قاعد حران شوية يجري جري يقعد في تكييف ينشف عرقه وياخد حمام بارد لكن شوف الشمس درجة حرارتها ملايين ملايين ال- ال- ال- الدرجات المئوية ومع كده محتفظة بدرجة حرارتها ولا هي متضايقة ولا زعلانة ولا في عندها أي مشكلة وعمالة تعبد ربنا كل يوم كل يوم بتعبد ربنا ازاي أول حاجة إنها بتطيع الله م- مسخرة لأمر الله عز وجل مش ربنا سبحانه وتعالى وتعالى قال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ما بيفطروش ابدا ما بيكسلوش ابدا ما بيتاخروش ابدا سبحان الله مش الشمس دي بتعلمنا اوقات الصلاه وبتعلمنا وقت ذكر الله عز وجل وبتعلمنا اوقات الاعياد وبتعلمنا اوقات الحج ها لتعلموا عدد السنين والحساب مش دي عباده تخيل مدى ال ال ال ال ال الفضل اللي الشمس بتعمله فينا بتعلمنا ازاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى لذلك شوف الشمس عماله ايه وسخر لكم الشمس والقمر دائبين مسخره بامر مين مسخره بامر الله سبحان الله يبقى بتعبده هو سبحانه وتعالى ولا بتعبدك انت انت مالكش اي ذكر عندها اساسا امال انت ايه الموضوع الموضوع ان ربنا سخرها لكم سخرها لكم بس انت تقدر تمل... تملك اي تسخير للشمس انت تستطيع انك تجبر الشمس انها تطلع وقت الشروق او تحمى في وقت ال- ال- ال- البرد عشان تدفيك او آه، تنخفض شوية اذا كانت الحرارة شديدة ابدا خالص انت على الارض وهي في السماء ايه اللي... مين اللي بيملكها ومين اللي ماسكها لك من غير عواميد شايلاها ومن غير سلاسل ماسكاها ومن غير... ربنا سبحانه وتعالى بايه بالحب بقوة وعظمة ربنا سبحانه وتعالى بتحبه بتحبه ما تفكرش الموضوع تسخير بس وده- لا تسخير مع حب لأنها بتسبح بحمد ربنا طب الشاهد بقى إن إيه؟ يعني الشمس بقى بتعمل إيه كل يوم كل يوم قال النبي عليه السلام والحديث في صحيح مسلم قال النبي عليه السلام لأبي ذر أتدري أين تذ- تذهب الشمس يا أبا ذر حين تغرب لما الشمس بتغرب أنت متخيل يا أبا ذر هي بتروح فين قلت الله ورسوله أعلم قال إنها تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن كل يوم في وقت الغروب تروح الشمس تسجد لربنا سبحانه وتعالى سجدة خشوع وخضوع وتذلل كل يوم طب أنا عايزك بس إيه؟ ماذا لو سؤال ماذا لو ماذا لو رأيت الشمس على هيئة جسم بيسجد بخضوع وخشوع لله تعالى انت هتعمل ايه بالله عليك انت هتعمل ايه هتقدر بعد كده ترفع راسك من السجود لو رأيت الشمس قدامك بحجمها وحرارتها بتسجد لربنا سبحانه وتعالى في ذل وخشوع تعمل انت ايه ماذا لو ماذا لو رأيت القمر وهو ينشق بأمر الله عز وجل ماذا لو ماذا لو رأيت السماوات السبع اللي ما بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 سنة عمالة تقول سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله ماذا لو ماذا لو رأيت الملائكة وقد صف لو فتح لك آه، آه، شق كده هو طولي في السماء ورأيت هذه الأعداد المليارات الممليرة من الملائكة عمالة تسبح وتعبد ربنا سبحانه وتعالى ليل ونهار لا يفترون والذين عند ربك يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يفترون ماذا لو طيب ماذا لو سمعت الرعد وهو بيسبح ربنا طب الرعد بيسبح ربنا ولا لا قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كله بيسبح الرعد ده بيسبح شوف الرعد صوته ده تسبيح يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته تعالوا بس نشوف المنظر ده ازاي السماء فيها جزء من تسبيح ربنا وبتظهره لبعض خلق الله عز وجل تعالوا بينا نشوف المنظر الرقيق جدا ده في وقت الحج الحقيقة ادي اسم الله سبحانه وتعالى في السماء شوفوا ادي سحاب من خلق الله عز وجل بيقول للناس انا خالقي الله وكتب اسم الله في السماء سبحانه وتعالى وده رؤول حجاج في موقف عرفات واضح جدا في السماء سحاب ولكن بيعبد ربنا سبحانه وتعالى منظر تاني وهو الرعد لما بيضرب البرق هو بيسبح ربنا كما قال تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته طيب الرعد ده في ناس ممكن ما تبقاش مقتنعة أو مش مش متابعة أو م- مش مذاكرة مش دارسة شرع تقول لك آه، فعلا آه، طب أنا هوريك بقى الرعد وهو بيبرق البرق وهو بيضرب كتب اسم الله سبحانه وتعالى في السماء يا ريت يا أستاذ ياسر تورينا ادي المنظر رعد وادي اسم الله سبحان الله مش بس كده مخلوقات كتير جدا بل كل المخلوقات بتعبد ربنا سبحانه وتعالى في مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى بين كيفية عبادتها وفي مخلوقات ما نقدرش ندرك كيفية عبادتها لذلك قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه ما تقدرش تدرك ممكن مثلا ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذه الآيات لبعض خلقه كما أظهرها لأنبيائه ورسله والصحابة رضي الله عنهم رأوا مثل ذلك الصحابة كانوا بيسمعوا تسبيح الطعام وهو يؤكل الأكل وهم بياكلوه والنبي عليه الصلاة والسلام بياكله بيسمعوا الطعام وهو بيسبح ربنا سبحان الله الحمد لله سبحان الله ده- ده ال- الأكل والشرب طيب ال- الحصى الحصى النبي عليه الصلاة والسلام أمسك حصيات سبحت في يد النبي عليه الصلاة والسلام ثم وضعها في يد أبي بكر فسبحت في يد أبي بكر ثم وضعها في يد عمر فسبحت في يد عمر الحجارة النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي إني لأعلم أين مكانه وأين هو شوف الحجارة ها بتذكر الله عز وجل وبتعبد ربنا سبحانه وتعالى ونكمل بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا آه، أنا عايز أسأل حضرتك يعني آه، أخويا عاوز يشتغل فمتوفر له ش- الشغل في شركة الدخان آه، فهو هيشتغل في الحسابات فهو بيسأل هل دوت آه، يعني حلال ولا حرام يعني هو لسه في بداية حياته هو معاه بكالوريوس زراعة فهل هو يعني يشتغل في الشغلة دي ولا ما فهمت السؤال يشتغلش فهمت السؤال شوف يا حضرتك آه، واضح آه، ما حرم شرعا حرم العمل فيه اللي يحرم شرعا يح- يحرم العمل فيه فالدخان فالدخان محرم شرعا ف ورجاء آه، آه، في آه، وقت وفي حلقات للفتاوى فضلت الشيخ محمد حسان فضلت الش- آه، آه، دكتور آه، آه، ايمن خليل والدكتور جمال المراكبي والدكتور علي سالوس وفضيله الشيخ مصطفى العدوي كل دول آه، اهل للفتوى اكثر مني فاحنا برنامجنا يعني آه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبله منا اه نسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا بنحاول ان احنا ن- يعني ت- ترق قلوبنا وتصفو نفوسنا فرجاء ان اللي هيشارك معانا في البرنامج في موضوع البرنامج وجزاكم الله خيرا احنا معانا اربع آه، كل يوم الساعه أربعة الا ربع صباحا او آه، في النهار معانا آه، آه، فضيله وسماحه الشيوخ والدكاتره موجودين معانا على طول في الفتاه الحقيقة احنا في آه، بقية بقى ال- ال- المسائل آه، احنا معانا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعليكم سنة السلام وأنتم ورحمة الله طيبين و- وأعاد عليكم بالفضل والخير والبركات وال... والصحة والعافية دائما وأبدا وألف سلام عليكم يا شيخ أمين آه بسم الله ما شاء الله سدد الله على طريق الح- الحق خطاكم وأ- وأجرى الحق والحكمة على قلبكم ول- والف- ولسانكم وجعل كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم شيخ أمين فعلا أنت بسم الله ما شاء الله مسدد في اختيار هذا المو- البرنامج لأنك ت- ت- تعطينا التفسير الحقيقي ل- ل- للحديث النبوي الشريف لله لن- لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فالإحصاء هنا ليس بالقول وال- وباللسان بس ولكن هو الإحصاء بالقلب والجوارح ف- فال- ف- فأن يتيقن المسلم بقلبه وجوارحه أن الله عظيم وأن الله خالق وأن الله لكل صفة من صفات الله عز وجل ومن أسمائه سي- سيزيد تعبدا وخشوعا وذلا وانكسارا لله عز وجل وب- وب- وهذا وهذا فهم لله عز وجل عليك وتزيد لك فزادك الله ثباتا وتزيدا وايضا ش- شيخي بسم الله ما شاء الله عليك انك آه، آه، فعلا دخلت بنا في في ان ترينا آه، علامات و- واثار رحمه الله واثار اسمائه وصفاته في الكون وفي الخلائق حتى نراها في انفسنا وهي عباده من اجل العبادات التي هجرت في هذا الزمان وهو التع- وهو التعبد في التامل وال- والتدبر في كو- في الكون وفي الخلق فقد امرني بهذا الله عز وجل في القران وانت سيدي سدد الله رميك دخلت محرابا فعلا جميلا وم- وم- ومهاب فزادك الله فضلا وسيدي اطلب منك طلبا صغيرا ان تتبرا من حولك وقوتك ومددك وعلمك الى حول الله وقوته ومدده وعلمه وفضله حتى يزيدك علما وتوفيقا وسدادا لانك فعلا تخوض بحرا بسم الله ما شاء الله مليئا باللآلئ وال- والدرر آه، وسيدي انت والشيخ محمد حسان اكثر اهل قناه الرحمه اوزارا لانكم اخترتم اصعب واهم الاشياء في- في العقيده وهو اسماء الله الحسنى والشيخ محمد حسان في التفسير فزادكم الله علما ورزقكم الاخلاص دائما وابدا وجعل مثواكم الجنه باذن الله والفردوس الاعلى مع الحبيب محمد والف الف سلام عليكم وسدد الله خطاكم واقر عينك باهلك واولادك وجعلهم عونا لك في طاعته وذكره والدعوة إليه سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله وعذر عن الإطالة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا معانا اتصال أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا أخت ميرفت
آه، آه، انا عايزه استفسر يا شيخ آه، امين ان انا يعني بعق بعق امي في ال- يعني ما بزعق لها وما- يعني مش كويسه في حقها
طيب الله المستعان أه الحقيقة أنا ما سمعتش السؤال ولكن أرجو أن يكون أه الاتصال في موضوع الحلقة وإن شاء الله تع- تعود الاتصال بنا أه الكون قل مع الكون لا إله إلا الله الكون كله بيعبد ربنا عرفنا الحصى بيسبح الحجر بيسبح بس أنا بقول لك ماذا لو ماذا لو ماذا لو إيه ماذا لو رأيت جبلا يخشع من ذكر الله ربنا سبحانه وتعالى قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أنت رأيت إنسان خاشع ممكن ترى إنسان يعني خاشع جسمه كده هادي وبيبكي ووشه عليه ملامح الراحة طيب أنت توقعت أو تخيلت إنك تشوف جبل ارتفاعه مثلا ستة ألاف متر ويعني بيناطح السحاب وعرضه يعني عرض دولة كاملة بيسجد لله تعالى بيخشع لله عز وجل س... تخ- ماذا لو سمعته وهو بيسبح ربنا ماذا لو المسألة عظيمة جدا ربنا قال لنا هذا صدق صدق وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده فسبحان الله العظيم ماذا لو إحنا بنحاول نظهر بعض الأشياء البسيطة التي أظهرها الله لخلقه في هذا العصر ومعنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم آه آه، سنقطع إن شاء الله تعود الاتصال مرة تانية آه، آه، ماذا لو احنا بنتكلم النهاردة ماذا لو ماذا لو رأيت المخلوقات بتسبح ربنا في وقت واحد اللي في السماء واللي في الأرض والشجر والحجر وال وال والبحار والأمواج قطرات الماء قطر السماء كل مخلوقات ربنا بتسبح مرة واحدة منظر عجيب قوي سبحان الله العظيم منظر عجيب جدا انك تشوف مرة واحدة الكون كله سكت ما بيتفاعلش مع الخلق ومرة واحدة كله بيعبد ربنا يعني الناس لما بتروح مكة وقت الأذان كله رايح للمسجد الحرام مفيش حد بيتخلف وقت الوقوف بعرفة كل الناس جري على عرفة عشان تقف مستنية رحمة ربنا سبحانه وتعالى بترجو رحمته وتخشى عذابه طب تخيل انت الكون كله لو رأيت الطير في السماء والحوت في البحر والنمل في الجحر وال وال والنحل في الخلايا كل ده مرة واحدة كله خرج ورايح يعبد ربنا سبحانه وتعالى اللي بيسبح واللي بيذكر واللي, واللي بيسجد طب ايه رأيك ان الموضوع ده كل يوم بيحصل كل يوم بيحصل بيحصل ازاي هنعرف بعد هلا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟
اهلا وسهلا يا ام خالد ازي صحتك؟
أهلا كل سنة وأنت طيب.
وانتم طيبين وبصحة وسلام الله يبارك فيك والله يديك الصحة والعافية. وبارك في قناة الرحمة آمين وعلماء قناة الرحمة واديكوا الصحة والعافية.
آمين وكلكم رحمة والله يا شيخ أمين.
الله يحفظك والله قناة الرحمة وحشتني 10 أيام. ما شفتهاش والله إلا امبارح تقبل الله والمعذرة.
منا ومنك يا ام خالد الله يخليك بارك الله حج فيك يا شيخ مبرور أمين.
وذنب مغفور وسعي مشكور عقبالك يا رب عقبالك يا شيخ امين, آمين.
أمين. والله يدعي لك ودعي لك بالصحه والله وربنا يرزقك الصحه والعافيه يا رب امين ويرجع الشيخ العالم العظيم الشيخ محمد حسان الى الاراضي المصريه ب- بصحه وعافيه آمين.
يا رب وخليه لنا يا رب امين يا رب العالمين.
والله العظيم يا شيخ امين أ- بقيت يعني من كتر المحبه في- وانا ماشيه في الحجه اقول لهم يا فين يا اولاد فين مصباح الدجى يا اولاد فين مصباح الدجى اقسم بالله العظيم مصباح الدجى أ- والله يا مين الشيخ مصباح أمين- الدجى مين الشيخ الشيخ عالمنا الكبير مصباح كبير والله فعلا مصباح صحيح.
العالم الاسلامي كله ربنا يحفظه يا رب والله العظيم ربنا يحفظه لينا ويخليه يا رب آمين.
بارك الله فيكم يا رب امين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمه الله وبركاته تقبل الله منا ومنكم آه... طب معنا اتصال اخر السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا ازي حضرتك يا شيخ امين اهلا يا ام احمد كل عام كيف حالك حضرتك طيب اهلا بيكم شيخ امين انا بسال اني دايما انا ماسكه السبحه في ايدي على طول بسبح يعني ما بضلش تسابيح في- لله ولا ثانيه ولا دقيقه مم.
ففي من الاخرين بيقولوا لي ده كتير وحرام لا انا عايزه اعرف يعني انا ما بقدرش أ- يعني ذكر الله ده ما بقدرش أخ- اخليه ثانيه يروح عن مم.
لساني فهل ده كتير حرام ولا ايه لا انا لا ابدا لا يعني مش أبدا حرام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما كل ما تذكري ربنا ربنا يذكرك قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وهقول لك بقى بيتين شعر كده هدية عشان لما يعني ايه حد يكلمك تروح يرد عليهم على طول كان واحد لا لا يفطر عن الذكر ابدا ابدا وكان ينسى اولاده ما كانش ينسى ذكر الله فكلموه قال لهم ايه بيكلم بقى ربنا بيناجيه بيقول له ما عنك يشغلني مال ولا ولد نسيت بذكرك ذكر المال والولد ولو أن دمائي في الترب قد سكبت كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزد أقولها لك تاني قال ما عنك يشغلني مال ولا ولد نسيت بس- باسمك ذكر المال والولد ولو أن دمائي في الترب قد سكبت كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزد وتعالوا بقى نشوف أحد المخلوقات اللي بتذكر ربنا الحقيقة احنا عندنا مخلوقات بتذكر ربنا سبحانه وتعالى كتير لكن بعضها ظهر لنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه ينعم علينا ويورينا إزاي المخلوقات بتذكره سبحانه وتعالى قال النبي عليه السلام ما تستقل الشمس مفيش وقت بتستقل فيه الشمس الشمس تبدأ تنزل إلا ما من شيء إلا سبح الله بحمده كل الخلق وقت ما تستقل الشمس كل الخلق بيسبحوا الله بحمده ويبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم تعالوا نشوف آه، آه، يعني عدة مخلوقات بتذكر ربنا سبحانه وتعالى كده عايزين نشوف أولها أستاذ ياسر أنت محضر لنا إيه النهاردة أدي وراب واسمعوا بيقول إيه
إلا الله ما لنا رب سواه
اللي جاي إيه المشهد اللي جاي إيه حضرونا
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه
ادي الغراب وهو بيقول الله ومعانا بقى يعني منظر اخر بس قبل اقول لكم آه، آه، ال- المنظر ده تعالوا نشوف الحديث اللي بيثبت ان المخلوقات عارفه ربنا وب- وعارفه انه خلقها وعارفه ليه خلقها سبحانه وتعالى والحديث في البخاري ومسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام بينما رجل يسوق بقره يسوق بقره اذ ركبها حمل عليها فركبها فالتفتت إليه وقالت يا هذا إنا لم نخلق لهذا يعني عايزة تقول له يا رجل إحنا لم نخلق حتى نركب إنما خلقنا للحرث هي عارفة خلقت ليه مخلوقة مجهزة ومؤهلة إنها تحرث الأرض طب والبقرة عرفت منين إن ربنا خلقها وعرفت الحكمة اللي ربنا خلقها علشانها إزاي ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا شيخ؟
الحمد لله آه، شيخ بدي أسألك هلا آه، كنت عم تحكي عن كيف يرق قلبه الإنسان يعني شو هي الوسيلة حتى الواحد ي- يخلي قلبه يرق يعني
ليس هناك وسيلة لرقة القلب كذكر الله الدائم و... وعبادته سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب والواحد يمتنع عن معصية الله عز وجل فينفعه أقل شيء من العبادة أما وهو غرق- غارق في المعاصي فساعتها بيبقى يعني للأسف الشديد قسوة قلبه تغلب رقة القلب وقت الطاعة فالواحد يمتنع عن المعصية ثم يعبد الله عز وجل بأقل القليل سيرق قلبه ومعنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا ازيك يا شيخ امين ازي حضرتك الحمد لله الحمد لله على سلامتك الله يسلمك ألف مبروك الحج والحمد لله على سلامة آه، شيخنا الجليل آه، شيخ محمد حسن وشيخنا الأفاضل الله يكرمك وجميع حضرتك بيت الله الحرام الله يبارك بارك الله فيكم ما شاء الله بسم الله ما شاء الله فعلا برنامجك جميل يا شيخ أمين الله والله يحفظك بسم الله الله يا رب يزيدك من علم يا الحمد رب لله يزيدك عمر ويزيدك علم ويزيدك فضل بإذن الله آمين يا رب العالمين طبعا موضوع الموضوع جميل ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دايما بتعطونا شحنات ايمانيه بصراحه سبحان الخالق العظيم سبحان الخالق العظيم سبحان الله في الايه في القران في, في سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى تبين لهم انه الحق سبحان الله وكل شيء يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحان سبحان الخالق العظيم آه، ربنا ي- يقويك ويزيدك علم ان شاء الله و... ويبارك لنا فيك ويثبت خطاكم جميعا جميع آه، آمين.
القائمين على على قناه الرحمه آمين وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير فالخلق كلهم القاسي منهم هو قاسي بالنسبة لك أنت لأنك إنسان بتتعامل مع بشر لكن هو بالنسبة له له عالمه وله حياته ول- وبيخدمك ده بيخدمك جدا بس ازاي دي بقى بتاعت ربنا ربنا خلقه مسخر ليك فالوحوش صخرة بتفهم في العواطف وبتحب واحنا جبنا أدلة آه، على كده لكن المرة دي احنا عايزين بس نثبت حاجة وهي ان عاطفة المحبة موجودة ومش موجودة بس بين الحيوانات وبعضها انا هوريكم دلوقتي يعني بس نشوف ال- الاسد آه، اسد كان بعيد عن مدربه بعيد عن واحد صاحبه من البشر مش مش مش مش اسد زيه ولا ابنه ولا زوجته ولا يمط له بصله ولكن انسان ولكن حبه حب هذا المدرب دخل قلب الاسد تعالوا بس نشوف عمل ايه معاه وبعد كده نشوف المنظر اللي بعديه وهو الاجمل منه شوف يا استاذ ياسر ادي اسد كان بعيد وفجاه راى مدربه انا عايزكم بس تشوفوا المنظر الاسد جري وبعدين بدا يهدي علشان ما ياذيش ايوه ما ياذيش المدرب بيحب- بيحضنه ازاي غريبه جدا سبحان الله وشوفوا الاسد هيحضنه تاني هيحضنه تاني ويحط راسه على كتفه غريبه جدا سبحان الله العظيم هذه ده مع البشر طب مع رب البشر بقى الاسد بيعمل ايه توقعوا الاسد اللي محضرين لكم النهارده تفتكروا هيعمل ايه الاسد المره دي هيذكر الله عز وجل قدام الكل وكانه يقول انا خلقني ربي وكونني سبحانه وتعالى ورزقني واطعمني وسقاني ربي هو الله وتعالوا نشوف لما ناس اجتمعت تتفرج على أسد في أحد حدائق الحيوان لما وصل لهم كان بعيد عنهم لما بدأ يوصل لهم وبدأ يبص لهم تعالوا نشوف هيذكر اسم الله ازاي وانا هسيبكم تتابعوا المنظر ادي اسد شوفوا ولسان اسد وفم اسد وانياب اسد واضحه جدا شوفوا عينيه بتبرق ازاي يعني سبحان الله العظيم مخيف مرعب
إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
قاعد ربنا رب القلوب وهو بينظف نفسه علام الغيوب بيعي- عايش حياته وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب لكن حد فينا توقع ان الاسد ده دلوقتي ممكن يكون بيفكر في ربنا ممكن يكون بيذكر الله او ممكن يكون الوقت ده هو الوقت اللي بيعبد فيه الله وبيذكره هيقوم ويبدا ينظر للناس وبعدين يسمعوه هيقول لهم
الهادي الودود
الله أكبر الله الله الله الله الله لا الله لا
ف ماذا لو ماذا لو تصورت هذا الأسد هي دي حقائق موجودة ربنا قالها خلاص ماذا لو رأيت هذا الأسد وهو يسجد أو بيركع لله عز وجل أنا رأيت مرة ولكن أنا الحقيقة مش متذكر في أي موقع أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يذكرني رأيت مرة في أحد المواقع أسد واقف على رجليه الخلفيتين ورافع إيديه إلى السماء وبيقول يا رب بيقولها واضحة جدا واضحة جدا عبودية وخشوع وخضوع غير طبيعي تتذكر قول الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت ها والطير محشورة الوحوش بتحشر يوم القيامة هتتحاسب خايفة وسيدنا داود عليه السلام كانت ال- ال- مسخر له ال- الجبال يسبحن معه والطير سبحان الله العظيم ال- ماذا لو ماذا لو تصورت حوت وزنه يعني أكتر من 100 أو 200 طن أكتر من 200 طن سبحان الله العظيم حجم قوي جدا ووزن ثقيل جدا وهو بيسبح ربنا وهو خاشع لربنا وهو خايف من ربنا البحر اللي شايل مئات الملايين من هذه الأحجام هو نفسه بيعبد ربنا بيعبد ربنا وبيحب ربنا كل يوم كل يوم البحار دي عمالة تعبد ربنا بكل بكل قطرة فيها بكل ذرة فيها سبحان الله أنت مفكر إن سبحان الله العظيم مش أنت يعني أنا الواحد ممكن يظن إن أرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج وسماء ذات أبراج دي كده من غير خلق ومن غير رزق أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا مش ممكن طيب لما خلقها ربنا سبحانه وتعالى هي بتعمل إيه بقى بعد ما ربنا خلقها هي بتعبده وبتحبه وبتأنس بيه وبتذكره وبتخاف منه سبحانه وتعالى بس شوفوا ازاي الكون ده كله ما فيش قطرة ولا ذرة إلا بعلم الله عز وجل وإلا مرتبطة بربنا وما يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ما فيش مثقال ذرة في هذا الكون إلا وهو بيعبد ربنا وبيحبه كل شيء في هذا الكون نبي الله لقمان كان بيعلمها لابنه أو لقمان يعني العبد الصالح كان بيعلم لابنه يقول له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير كل الخلق ده كله مرتبط بربنا مرتبط بربنا وبيحب ربنا البحر ده كل يوم بيعبد ربنا يقعد يكلم ربنا يقول يا رب ائذن لي أن أنفضخ على بني آدم يا رب سيبني أنفجر على بني آدم عشان بيعملوا معاصي عندي أنا معرفش أعصيك أنا معرفش أعصيك مفيش فساد بيحصل لا في الأرض ولا في البحر إلا ببني آدم فقط النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء خلقه الله إلا وهو أطوع لله من بني آدم إلا وهو أطوع لله من بني آدم يعني مفيش حاجة ربنا خلقها أبدا إلا وهي بتطيع الله وبتعبده وبتحبه وبتخاف منه أكتر من الإنسان أكتر من الإنسان والله يا إخواني أخت من الأخوات الفاضلات اتصل بيا في يوم من الأيام بتروي لي رؤية أنا سبحان الله الع- الرؤية دي أنا جسمي أشعر منها بتقول لي إنها كانت مصابة بسحر وبقى يعني أنتوا عارفين ناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل مبتلى مسلم وكل من ابتلي بهذا ال- الداء فبتقول لي تعبت تعبت وخايفة من الجن وخايفة من الشياطين وخايفة وخايفة فبتقول لي طلبت من ربنا انه يعني يفرج عليا و... و... وينفس كربي تقول لي ونمت شوفوا بقى الفرج ربنا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى تقول لي نمت فرأيت ان الشياطين خرجت او جن يعني خرج من البحر وعمالين يأذوني ويتعبوني وعمالين بتقول ومرة واحدة ببص في السماء كأن يعني ب- ب- بستمطر فرج ربنا سبحانه وتعالى فبتقول رأيت قول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده فبتقول وجدت السماء انشقت ونزل منها ملائكة كتير كله عمال يسبح يسبح يسبح فبتقول لي ورأيت السماوات بتسجد وتسبح ورأيت الشمس والقمر بيسجد ويسبح ورأيت ب- بتقول رأيت والبحر بيسجد ويسبح والرمل اللي على البحر بيسجد ويسبح بتقول ورأيت الشياطين والجن اللي كانوا تعبني وانا نايمة بتقول اتصلبوا مكانهم ووقفوا ما حدش فيهم اتحرك خالص هيبة و- وتعظيم لما يحدث حولهم ومرة واحدة بتقول لي لقيت الشياطين نفسها راحت ساجدة وخشعة وسكتت وابتن- وامتنعت عن إزالي وإذا قرأت القرآن جعلنا, جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ذكر الله اسم الله الذي إذا ذكر في قليل كثره وإذا ذكر في ضيق فرجه وإذا ذكر في ابتلاء نفسه اسم الله الذي الذي إذا نزل على الجبال لهدها وإذا نزل على النفوس لهداه وإذا نزل على القلوب لطمأنه اسم الله اسم لصاحبه كل جلال اسم لصاحبه كل جمال سبحان الله العظيم ربنا ربنا سبحان الله يعني الم- الم- ال- فقه ما يحدث حولنا في هذا الوجود لازم ناخده من كتاب الله وسنة رسوله الكون كله بيحب ربنا وبيعبد ربنا حتى العلماء الدعاة كانوا لما بي بي يعني بيمزحوا مع بعض كانوا بيمزحوا مع بعض وهم يعلموا الحقائق والثوابت دي يعني كان في اتنين من العلماء قاعدين مع بعض وكان حواليهم الناس طلبة العلم وكان صاحب البيت من م- م- العالم السقف بتاع بيته مكسر كده ومدشش فهم قاعدين سقف البيت طقطق وحاجة وقعت منه فبيقولوا لصاحب البيت ما هذا قال إنه يسبح ده ال- ال- السقف بيسبح يعني قالوا نعم. فواحد يعني ظريف من اللي قاعدين بص للسقف قال أخشى أن يزداد خشوعه فيخر ساجدا فوق رؤوسنا شوفوا حتى في مزاحهم كانوا يعلمون انهم بيتكلموا حق فعلا ال- ال- ال- الصخور اللي بتسقط دي بتسقط من خشية الله قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشرقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم وبإذن الله عز وجل انتظرونا في الحلقات القادمة أسأل الله دوام التوفيق والسداد وأن يسدد الله قولنا ويصلح عملنا ويخلص له نيتنا وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ويجعله حجة لنا لا علينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يعافي كل مبتلى مسلم وأن يغني كل فقير مسلم ولا تنسوا إخواننا في غزة من الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم ويزيل غمهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويتقبل شهداءهم ويجعل لهم ولنا من لدنه فرجا قريبا ومخرجا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن في الحلقة الثانية من قل مع الكون لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن